أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك روى الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زر غبا تزدد حبا فهكذا شأن حبيب القلب رمضان يتأدب بأدب الضيافة فيزورنا غبة من العام إلى العام ونزداد له حبا كل عام سريعا سريعا تمر أيامه ولياليه كنسمات الصبا وكمثل أيام وليالي رمضان الكريمة تمر أيام العمر وتطوى مراحله ولياليه ولسان حالنا كما قال ربنا تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كل واحد مننا نفس المشهد نفس المعنى وانت قاعد بتقول لرمضان رب ارجعوه رب أرجعه لي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت وانت بتتذكر أيام رمضان اليوم اللي ضاع منك فيه كذا أو بتتحسر على أوراد كان نفسك تعملها في رمضان السنة دي وما قدرتش تعملها تتحسر على خواطر فاسدة جاءت لك في رمضان تتحسر على أعمال كنت قد عزمت على أن تصنعها في رمضان بتتحسر على أشياء كثيرة جدا ضاعت منك في رمضان فلسان الحال يتكرر بهذا الطلب يا رب رجعه لنا تاني يا رب لو جه العام التالي القادم وبلغته سأعمل صالحا فيما تركت كل اللي أنا سبته كل اللي أنا ما عملتوش السنة الجاية إن شاء الله هعمله وأعمل صالح ألقاك بيه أصلا أنا عرفت يعني إيه رمضان أصلا أنا بعد ما قضيت كام يوم في شوال عرفت يعني إيه رمضان أصلا أنا لما الحال تغير في شوال عرفت يعني إيه رمضان فيا رب أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت والإشكال أن يأتي الخطاب والجواب كلا أنت ما عرفتش حق رمضان عليك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه اللي بنى الرصيد في بنك الحسنات بنك حسنات رمضان فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه واللي اتقال له بعد رمضان بعد وطرد وحرم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار ألم نقل وذكرنا وإحنا في شعبان في خايف على رمضان مش قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه دخل النار دخل النار فأبعده الله وأسحقه تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون كالحون يعني عابسون تقلصت شفاههم وبرزت أسنانهم كالح نزل عليه زي ما الناس بتقول كده نزل عليه غضب ربنا فبقى بالحالة المزرية دي لما عاين للأسف العقوبة لمن فرط العقوبة لمن حرم تعالوا بقى نشوف الآيات قالت الوصفة الأولى علشان ذكريات رمضان لا تضيع قالت الآيات ناطقة بما يصلحنا ألم تكن آياتي تتلى عليكم هو أنت ما كنتش واقف في الصلاة بتسمع كلام ربك هو أنت مش كل يوم كنت بتقرأ وبتفتح مصحفك وبتسمع وترى وتتفهم عن ربك يا ترى كنت زي حال الناس دي ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ما كنتش مصدق كنت متخذ القرآن عمل من الفوائد التي وقفت عليها ولغاية اللحظة دي شاغلة لذهني أن كنت وقفت في مكة على قول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وتعجبت من لحظة يعشو وكتبت في كشكولي يعشو هذه تأملها فيها حاجة ما جاتش فيما أعرف ما جاش اللفظ ده في القرآن في موضع تاني بالتعبير ده ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إنما ده يعشو وأنا فاهم إن يعشو ده عارف اللي بيتقال عليه عنده عشاء ليلي اللي هو ما بيشوفش بالليل ويشوف بالنهار أو نظره طشاش فالنظر طشاش طب نظره طشاش يعني ايه؟ ويعني ايه ومن يعشو عن ذكر الرحمن يعني الذكر بالنسبة له بيشوف حاجة وما بيشوفش حاجة ايه اللي بيشوفه وايه اللي ما بيشوفهوش ما قالش ومن يعمى عن ذكر الرحمن ومن يتغافل عن ذكر الرحمن كده المعاني مفهومة إنما يعشو يعني إيه نص ونص يعني إيه تشاش فوجدت الطهر بن عاشور عنده الإجابة المفحمة فقال يعشو عن ذكر الرحمن يقرأ القرآن ولا يتدبر ده النظر التشاش يبقى شايف من وجه ومش شايف من وجه فالرؤية في الآخر خالص ضبابية هذا الذي اتخذ القرآن مهجورا هجر عمل وتحاكم واستشفاء وإن لم يهجره تلاوة قال ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون فالسؤال الأول ماذا صنع القرآن في قلوبكم يا أهل رمضان ماذا صنع القرآن في قلوبكم ماذا تجدون بعد رحلة شهر كامل تستمعون إلى آيات الله وتتنزل هذه الآيات على قلوبكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم في رمضان وفي غير رمضان لكن لو كان السؤال هكذا من قبل الله لكم ألم تكن آيات الله تتلى عليكم عملت فيكم إيه فكنتم بها تكذبون ولا تصدقون ثبت فيكم يقين ثبت فيكم ذكرى ثبت فيكم معاني الإيمان الراسخة ولا أنتوا فين شوفوا من التأملات برضو في عبسة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول بعد أن يذكر آيات عبسة وبقالي فيها 3-4 أيام أشرحها لبعض الإخوة إنه المفتاح فيها ودي كانت برضو من الوقفات اللي وقفت عليها في مكة المفتاح فيها إيه؟ وما يدريك لعله يزكى فقلت المعادلة بتقول القرب من أهل الإيمان والقرب من الرسول العدنان ده وده يؤدي إلى أمرين بالتأكيد إما أن تفيق من الغفلة وجودك بس جنب الشيخ يفوقك قربك من أهل الخير والعلم يفوقك يا إما يطهرك فإما يتذكر يفوقك يا إما يتذكر قال له يا ده يا ده وبعدين حط الشرط مين اللي هينفعه قال اللي مش هينفعه اللي استغنى استغنى ده اللي مش مفتقر مش متذلل ده اللي شايف نفسه اللي شايف عمله اللي شايف آه، ماله المتكبر بأي شيء من هذه الأمور ده مش هينفعه ولو التصق بأهل العلم ولو كذا مش هينفعه إنما مين اللي هينفعه من جاءك يسعى وهو يخشى أما من جاءك رقم واحد جاءك ومعنى كلمة جاءك إن أنت لازم تروح يبقى في منك إقبال واثنين ومش هتروح وبس هتروح تسعى دي ايه ودي ايه وانا عايز افهم علمني بالله عليك فهمني الايه دي وقفت معايا انا لازم افهم عن ربنا يسعى نشاط وهمه و و و ومش بس كده مش مطلوب منك ان انت تبقى عالي الهمه وبس وهو يخشى اللي هي ثمرة العلم إنما العلم الخشية بتتحقق بإيه؟ بالذل والانكسار والافتقار فجاي وبيطلب ومتأدب بهذه الأمور يحصل له ده حلو كده الآيات الأولى في السورة بتتكلم عن المعادلة دي انه ازاي هيتحقق التزكيه ازاي هتفوق ما انت عندك مشكله من المشكلتين دول دلوقتي بعد رمضان يا اما مش فايق لانك اصبت بالغفله يا اما عندك مرض طلع بعد رمضان ظهر ظهرت عيوبك فانت محتاج تتزكى يا اما تتزكى يا اما تتذكر اعمل ايه اجري وروح واقبل واسعى وانت متحقق بالشرط من الخشيه طيب يا رب اعمل ايه عشان اوصل لده برضه يعني انا عايز اجيب من قبل طب افوق برضه عشان اعرف اجيء واسعى ازاي راح جاي في الايات اللي بعديها كلا انه تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره الايات دي هو ده موضوع القران هيفوق هو ده اثر القران اللي احنا بنبحث عنه الم تكن اياتي تتلى عليكم كانت تعمل فيكم ايه تذكركم تفوقكم هتتفوق ازاي انه تذكره فمن شاء ذكر يبقى على لسانك تاليا يبقى في وجدانك متفكره يبقى في ذكرى عايز تفوق هو ده العلاج ما عندكش علاج تاني انه تذكره فمن شاء ذكر وبعدين وصف القرآن بالصفات دي كلها عشان يقول لك انه هو الدواء الناجع صحف مكرمة هو مكرم وكريم انه لقرآن كريم يبقى بيجود عليك يجود عليك بقى بالانتفاعات كلها يصلح أحوالك الباطنة يديك معارف يبين لك الحق من الباطل الهداية من هنا في صحف مكرمة مرفوعة فهو مهيمن على كل شيء فانت رايح لغيره ليه انت بتتسافل ليه هو مرفوع مطهر بأيدي سفر كرام برا فهمتوا المعنى ده؟ فأول شيء ماذا صنع القرآن في قلوبكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين انت مش بتقول كده مع الذنوب ومع الانحرافات ومع الزيغ مش انت بتقول كده يا رب اعمل ايه ما انا غلبان ونفس الاماره ركبتني غلبت علينا شقوتنا وبعدين ما حدش يا رب قال لنا الخير من الشر ولا حد قال لنا الحق من الباطل المشايخ كل واحد منهم مش- مشغول بحاله نروح لده ما نلاقيش واعمل واسوي الاخوه ما بقوش موجودين اللي اتفتن واللي مشغول بالشغل واللي مشغول بالزوجه واللي عنده مش لاقي وكنا قوما ضالين فما حدش قال لنا طريق الهدايه غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين فاعذرنا الكلام كده عقليا محل الاعتذار محدش هدانا هو ده المصاب بآفة الادعاء والوهم آفة الادعاء والوهم اللي هم الإخوة إلى الآن أنا بقيت أقول هناك ثلاثية ربنا نشرحها في محاضرات قادمة ثلاثية التربية قصة طالوت وجالوت ثلاثية التربية إيه؟ واحد أنتم في المرحلة الأولى مرحلة الادعاء ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله اتنين مرحلة مواجهة الدنيا النهر هتشرب مش هتشرب ثلاثة قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة فانت عايز توصل ان انت تعدي انت محتاج الثلاث مراحل احنا كصحوة احنا كملتزمين ما خرجناش من المرحلة الاولى مرحلة الادعاء بس انت جوزني وتشوف بس انت علمني تشوف بس انت ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله كله ده لسان حال الغالبية فهو نفسهم قالوا ايه قالوا نفس القصة بيدعى آه احنا كنا غلابة غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين فتأتي الآيات منهم وهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون خلاص اديني الفرصة بس اديني رمضان الجاي رمضان بس أنا عرفت يعني إيه رمضان والسنة اللي فاتت كنت عارف يعني إيه رمضان واللي قبلها كنت عارف يعني إيه رمضان أخ لسه جاي لي امبارح ووقع في انحرافات و و و حصل إخفاق ليه في حياته الشخصية فإيه بقى الشيطان وهو بيتكلم بيقول كل حاجة بص الشيطان بيدخل إزاي ازاي بيرمي بذور التسخط بيقول لي انا بقيت اقول كلام واقول عكس واسمعك فاكر كلامك وانت بتقول لي كذا كذا كذا كذا قدامه والصراع بقى طب يعني مش شايف التعارض مره يقول لك بيغفر ومره يقول لك ما بيغفرش والشيطان منزلهم له كلهم لغايه ما يخليه خلاص لمسه كتاف لما حصل الكلام ده بقى خلاص عايز يفجر بقى عايز يعمل كل حاجه ما هي مش نافعه الحياه بالشكل ده مش هيبقى فيها فهو بقى قال خلاص بيقول لي في الاخر خالص عرفت انت قلت كلمه في اول رمضان وبقت ترن في وداني رمضان حجه لك او عليك وبقيت عارف ان هو هبقى حجه عليك اهي ده نفس الكلام ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون أنا لو عملت كده تاني وبعد كده شغلت نفسي بمشاكل الذاتية ومشاكل الشخصية ولا بمشاكل الاجتماعية أو أو أو أو القواطع اللي حصلت لي دي لا لا لا لا لا, لا. ده أنا أبقى كذا إن الظالمون هنا ناخد من كلامهم ده ناخد حاجتين الأولانية إياك أن تعتذر بعد ما قلنا ماذا صنع القرآن في قلوبكم رقم اثنين لا تعتذر اعتذارات التي لا تنفع الاعتذارات الفجة مش هينفعك مش هينفعك تيجي تقول لي اصل حصل لي بعض الظروف في رمضان وما كنتش مش عارفه ايه اصلي اصلي اصلي مش هتنفعك لا تعتذر الاعتذارات التي لا تنفع رقم ثلاثة خلي الامر منك على بال اللي احنا قلناه في محاضره رمضان اول مره قلنا ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره خلي ده رمضان دايما في حياتك اول مره وربما يكون اول واخر مره فيبقى منك على وجل يا رب تقبل هو ده المعاني اللي احنا بندندن حواليها لما نقعد نقول ماذا بعد رمضان والمفروض نعمل ونسوي هو ده المعنى ان انت تبقى على وجل ان تبلغ رمضان القادم فقاعد بتقول له اللي فات ده على ما فيه وبين عيوب وعلى ما فيه من كذا وعلى ما فيه اقبله يا رب اقبله لانه ممكن ما يتعوضش من تاني هي دي علشان دول هيجاب عنهم بايه قال اخسأوا فيها ولا تكلمون اخرس اخرس ولا كلمة كلامك غير مقبول أصل أنت كنت عايش الوهم في الدنيا فمش جاي هنا كمان وتعيشه من تاني احنا بقينا في دار اليقين احنا بقينا في دار الحقائق احنا بقينا يوم تبلى السرائر فالكلام ده كان ينفع تعمله في الدنيا تروح تقوله للشيخ ولا تقوله لنفسك ولا تقوله لاصحابك ولا تقوله للمجتمع اللي حولك تقول لهم لو جه رمضان القادم يبقى هيكون وسيكون وانت اصلا مضمر شيء اخر فيقول له اخسأوا فيها ولا تكلمون ما تنطقش انت كانت قدامك الايات انت كان قدامك الوسائل انت كان قدامك الطريق إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين كنت شايف اللي بيسبقوك وكنت ساكت كنت بتسمع عن فلان اللي ربنا فتح عليه في رمضان الفلاني بأعمال الخير وبالعبادات الفلانية وكنت ساكت كنت شايف ده وكنت للأسف الشديد ما بتتحسرش على حالك وما بتراجعش أمورك إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون يا عم الناس دي دول فوق خالص خدني على جناحك ونقعد نضحك ونقول فلان كان بيختم كذا كذا كذا ايه يا عم الناس دي دي جايه من مش عارف ايه ما كنتش بتتحسر من جواك ما كنتش بتتقطع من جواك كان بيضيع منك حاجات وبصيت على كام واحد من اللي شاركوك في نفس احوالك قلت الحمد لله احنا كده رضا قوي كده تمام اني جزيتهم اليوم اصل هم دول اللي فازوا والموقف بقى اللي انت ايه واقف كده والناس كلها عدت وانت محلك سر والناس حلقت في الافاق وبلغوا المنازل منازل السعداء وانت واقف محلك سر وانت مش متوقع ان كان ده يبقى مقامك ومقامك حيث اقامك وانت النهارده بتبص تلاقي نفسك ضيعت صلوات بعد رمضان وانت بتشوف احوالك دلوقتي وهجرت القران بعد رمضان واورادك بدات تخلع بعد رمضان والناس سبقت اصل اللي سبق الفائز الأول اللي كان فهم يعني ايه رمضان فحصل مقام من مقامات الإيمان أول مقام هنا كان مقام ايه مقام الصبر إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون هم دول اللي حصلوا حطوا الآية دي معاها آيات الفوز الأخرى عشان نعرف مين اللي فاز ومين اللي اتحرم اسمعوا لقول الله عز وجل ده هنا أول مقام الصبر مين الفائز الثاني الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ده اللي فاز من رمضان أنا قلت اللي جاب 55 ختمة و20 ختمة و10 و3 وصلى ورا الشيخ فلان الفلاني كان بيخلص من اللي بيصلي بجزء يروح للي بيتهجد من الساعة 11 لغاية الساعة 4 اللي كان مقطع نفسه ما قلتش ده القرآن بيقول إن الفائز اللي حصل مقام زي الصبر اللي حصل معنا من المعاني دي آمن فصار أكثر يقينا أكثر رسوخا في الطريق حصل الكلام ده بإيه هاجر هاجر ذنب من الذنوب وآفة من الآفات وعيب من العيوب تخلص منه بالحق تخلص منه صدقا هاجروا اللي فاز اللي عرف يعني ايه جهاد نفس وجهاد شيطان جاهد في الله حق جهاده واستشعر ان ربنا اداله بلا استحقاق هو اشتباكه يعني اداك واختارك وانت والله ما تستحق وجاهدوا في سبيل الله وما بخلوش على ربنا بأي شيء مال نفس أنا نفسي أرخص عندي من أي شيء أحد مشايخنا كان ذكرنا في العشر الأواخر بمعنى جميل بيقول أن ابن القيم بيقول أن الزهد على خمسة أنواع آخرها بعد زهد الدنيا الزهد في كذا آخرها الزهد في النفس عارف يعني الزهد في النفس؟ يعني عارف لما تبقى أنت عندك حاجة أهو أنا عندي متاع أو عندي ثروة أو عندي كذا وأنا ولا بلتفت ليها فأنا أنا أنا زاهد في نفسي معناها كده أنا ماليش قيمة أنا شايف نفسي بالرخص ده فبتعامل كده فكان يقول احنا عايزين نطوف عايزين نصلي عايزين كذا بالمعنى ده اللي هو ايه الواحد لما بيقعد كده ويبتدي يقول والله تعبان والتعب ده مش هينفع وممكن يعود عليا بكذا عارف لما تزهد في نفسك وتقول يا عم انا ليه ويدبر لي أمر كما يكون وهنقوم ونعمل ونسوي لو فكرت فيها ما تعملش لكن لما تزهد في نفسك تبقى كده هم دول جاهدوا في سبيل الله بأموالهم جاهدوا بأنفسهم وهؤلاء أعظم درجة حصلنا من هنا ثلاثة جنب الصبر صبر إيمان حصلوا معنى اليقين يعني رقم ثلاثة حصلوا معنى الهجرة وأعظمها هجرة السيئات أربعة حصلوا معنى الجهاد في سبيل الله جاهدوا أنفسهم جاهدوا الشيطان جاهدوا بالمال جاهلوا بكل شيء بذلوا في سبيل الله حتى يرضى والآية التي استوقفتني أيضا وبقيت طول فترة الاعتكاف أقولها للإخوة الآية بتاعت سورة النور ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون خلصت مقامات أخرى من مقامات الإيمان مقام الديمومة على الطاعة أنا واقف على الباب مقامي إيه اللي طلعت منه من رمضان إن أنا واقف على الباب اتفتح ما اتفتحش ليلة قدر مش ليلة قدر غفران مش غفران أنا واقف على الباب طائع بخبط على الباب من يطع الله ورسوله أنا شغلتي كلها طرق الباب إلى أن يفتح لي وحسن ظني أنه مش هيخيبني أدي مقام فتطلع من بعد رمضان يقولوا لك عملت إيه صمت رمضان وقمته تقول له واقف على الباب الثاني حصل الخشي فبقى من جواه يخشاه ويتقيه يعرفه وثمرة المعرفة قلنا الخشية عرف مين ربنا تعرف احنا في اللقاء قبل السفر واحنا في أول رمضان قلنا تعرف وذكرنا الوصايا الرمضانية وقلنا ان الفائز اللي هيعرف مين ربنا من رمضان السنة دي فلو انت عرفته باسم من أسمائه فأورثك ده التقوى والخشية أورثك الخشية منه عرفته باسمه الجليل والعزيز وعرفته باسمه السميع أنا بقيت أقول حاجة من برضه من الحاجات اللي وقفت عليها في القرآن كله دور على الكلام في اسمه السميع هتلاقي مواطن ما فيهاش كلام بيتكلم على الجهاد وبعدين يقول لك انه سميع سميع في ايه بيقولوا ايه ده دلوقتي بيجاهدوا فجاهدوا بقى يعني حتى لو قال خبير يبقى عارف اللي جواهم ايه اللي جاب سميع هنا هو لازم هنا في حاجه بينطقوها يعني هنا لازم يبقى في ذكر والمقام هنا كذا فتقعد تربط اه ده مقام جهاد بعدين اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا يبقى المقام هنا ذكر وتبص في سميع دي ما هو لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه يبقى الحتة دي الحتة دي فيها مقام لو حصلت أفة من الآفات هتضيعك لو ظبطت فيها لسانك تفوز اقعد كده في كل القرآن شوف اسم الله السميع وتدبره زي ما قلنا في اسم الله الحليم دور على الغضب غضبان من ايه هنا والله يعلم ما في قلوبكم مالها دي وكان الله عليما حليما مش حكيما بتاع سوره الأحزاب عليما حليما دور على الغضب غضبان من اللي في قلبك فسميع سامع حاجة منك يا إما بترضيه يا إما بتغضبه دور على هو سامع منك إيه هو ده بقى المعرفة عرفته بأنه السميع سميع دي خلتني قافل مش لسه بنقول اخسأوا فيها ولا تكلمون في أول سورة المؤمنون ابن تيمية بيقول ربنا لما ذكر مفتتح سورة المؤمنون ختمها بإيه أولئك هم الوارثون قال ولا يرثون الفردوس إلا بفعل الواجبات فكل ما ذكر في مفتتح سورة المؤمنون فهو واجب يعني الخشوع واجب احنا فاهمين ان الخشوع واجب الخشوع ده حاجة طبعا يعني صلاة ذات خشوع وخضوع دي الصلاة اللي انت بتاخد فيها الدرجات العالية انما صلاة اتمت فيها اركانها وشروطها وعلى قد حالك تمام يعني الصلاة اللي انا ما خشعتش فيها على كلامه ده يبقى انا عملت فيها وزر اهلا رقم اثنين والذين هم عن اللغو معرضون حد منكم يقول لي يعني إيه لغو ايه يعني ايه لغو انتوا بتتكلموا مثلا لغو يعني جبنا مثلا في الكوره وفي السياسه واتكلمنا اي كلام في اي كلام وحكايه آه، فلان لما اتجوز علانه وسلان لما مش عارف عمل ايه هي ده اللغو ايه اللغو لو انا عملت استبيان دلوقتي على امه المسلمين وعلى الاخوه وعلى طلبه العلم وقلت لهم يعني ايه لغو تحقيقا مش يعني ايه لغو من المصطلحات المكتوبه في الكتب يقول لي امتى دي لغو وامتى دي مش لغو هتلاقيهم كلهم يختلفوا احنا مش فاهمين اصلا يعني ايه لغو وعن اللغو معرضون المعاني كده لازم ناخد بالنا فلما نتعبد ربنا فنفهم اسم من اسمائه يورثنا ده اهو باسمه السميع مش هقول لك انه باسمه المتكبر وباسمه العزيز وباسمه الجبار عشان يا اخي تتقيه وتخشاه لا لا خالص ده باسمه هو من الاسماء بالسميع والبصير وشوف حاجه تانية دور في اسم الله الخبير دايما على اللي في قلبك لان احنا عندنا اسمه خبير واسمه عليم واسمه بصير والحته دي كلها بتدور حوالين معنى واحد ما هو بصير وهو عليم مطلع عليك وشايفك وعالم اصلا الموضوع ده من البدايه طب بيسمي نفسه بالثلاث اسماء دول ليه فبدات اقول لعل والله اعلم يعني ان هو سبحانه وتعالى بصير والبصر هنا يديك ال- الظاهر وخبير لان الخبر دايما ايه ونبلو اخباركم نبلو اللي جواكم يبقى بتتكلم على الباطن وعليم ده وده والله اعلم فدور كده في اسم الله الخبير جواك ايه من الحاجات اللي وقفت في اسم الله الخبير مثلا هو عشان يبقى ده اللي يورث الخشيه دي لما ربنا بيتكلم على اطلاق البصر انا ممكن اديك محاضره من الف الى الياء اكلمك عن اثار السلف والايات اللي فيها وان النظر سهم مسموم من سهم ابليس واللي نظر حصل له واللي جراله وكل ده بحاول ارسخ فيك معنى انك تبطل بص ماشي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم تشوف ان قضيه اطلاق البصر الشهوه قضيه حسيه غريزه لا هي قضيه باطنيه والدليل انه قال والله خبير بما تصنعون القصه فين غلط ان انا اشتغل عليك اقول لك بطل حط نظاره وامشي بيها اعمل مش عارف ايه مش هينفع القصه جوه القصه لما اشتغل عليك اشتغل من اللي جوه اشتغل على قلبك انه باصص عليك باصص على اللي في قلبك خبير باللي جواك فلما يبص يلاقي جواك امرأة كذا ولا كذا بتشتهيها بتروح تتفرج عليها في مش عارف موقع ايه وبتعمل ايه عشان كذا يا اخي دي قذرات قوي يلاقي في قلبك الكلام الفاضي ده فاشتغل على اللي في قلبك ما اشتغلش على عينيك لانه خبير ما قالش بصير على ان المقام بصير مش كده قل للمؤمنين يغضوا يغضوا ايه ابصارهم اهو يبقى ايه والله بصير بما تعملون ما يقولش بصير خبير فتدينا قاعده انه ايه ان اسم الله الخبير يتكلم عن البواطن لما اعرف المعاني دي وانا بقرا وانا بتامل يورثني المقام عشان يبقى من الفائزين خدنا الصبر واليقين والهجرة والجهاد والبذل يعني وخمسة خدنا ديمومة الطاعة ستة الخشية بالمعرفة سبعة التقوى اللي هي كانت ثمرة أعمال رمضان الأولى هي كانت ثمرة رمضان الأولى إيه؟ في الصيام أعظم الأعمال لعلكم تتقون يا ترى لعلكم تتقون هؤلاء هم الفائزون شوف الآية اللي بعديها كأنها إحنا بالظبط وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة والله العظيم رمضان بس ثاني وانت هتتفرج بلاش رمضان تاني العشر الأول من ذو الحجة هي بس وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون لا اديني بس بس اديني نفس ال- المناخ اديني نفس المود بتاع رمضان كده لا يخرجون قل لا تقسموا ما بلاش ما تحلفش خليك صادق لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير شفتوا خبير طاعة معروفة ما ده الاشتغالة بتاعت كل سنة هي نفس الاشتغالة إن الله خبير بما تعملون فاشتغل في دي عرفنا مين الفائز هؤلاء هم الفائزون شوفوا الآيات ختمت كيف قال اخسأوا فيها ولا تكلمون وبعدين قال إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون بعدين قال إيه قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العدين مش هو ده اللي احنا قلناه في أول الدرس رمضان زي عمرك ايه ده هو احنا كنا قضيناها قد ايه كانوا 60 سنه دول مروا كده زي ما شهر رمضان ايه ده احنا 10 رمضان لا مش ممكن 15 احنا في العشر الاواخر ليالي الوتريه خلص رمضان ايه ده يا عم كم لبثتم في الارض عدد سنين رمضان عدى بالنسبه لكم كانه ايه لحظه يوم اسبوع حسيتوا بيه كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون لو أنت كنت فاهم كده عارف كنت استخدمتها بشيء آخر أيوة ما هو كده خلاص صبر ساعة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون دي أسباب الزيغ بقى أسباب الزيغ ليه هتزوغ بعد رمضان ليه هتزوغ تعالوا ناخد الآية دي نشرحها من موطن آخر في القرآن هي هي بس هناك فيها تفصيل أكتر هنا بتقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أنت كنت حاسبها لعبة اسمع دي بقى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون أنا هكمل عشان أجيب الموطن فين الانتكاس لكن هي الآيات دي بدايتها يعني. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا انت مربط ما بين الايتين ليه ما هي اصل الايه اللي قبليها الايه وذر الذين اتخذوا قالت انه هنوصل في الاخر خالص ايه ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كان ايه الاسباب رقم واحد زي ما في الموطن الاول فحسبتم انما خلقناكم عبثا هنا قال وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ده بيعمل ايه لعب في الاخر خالص لما يتحكم عليك احنا بقينا بنقول كده التزام اجوف والتزام هش والكلام المعروف ده واخدها ايه لعب الدنيا دلوقتي مود ايه كله يصلي ورا الشيخ فلان بالليل ويلا ونعمل والسحور والجو الحلو ده وبتاع الجو جميل ماشي بعدها في العيد كله سافر الساحل ويقضي له يلحق اسبوع قبل ما يعمل يلا كله ماشي لعب احنا واخدينها لعب مش واخدينها جد فبقى في الاخر خالص المشايخ بتقول الجديه في الالتزام ما عندناش خذوا الكتاب بقوه ما عندناش ان هذا الامر جد وما هو بالهزل مش واخدينها كده انه انا لا ده ديني ديني لحمي عرضي دمي وان قتلت او حرقت واخدها بالقوه دي دين الايمان ده امانه نزلت الامانه في جذر قلوب الرجال واخدها لعب واخدها لعب ازاي بقى شوفوا هنا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون قضيها زي ما بتتقضى خضتم كالذي خاضوا اصحابنا دول ايه طب يا رب هم خدوا دينهم لعب ليه وانا بشوف الكلام ده في اوساط المترفين خاصة لعب يعني النظام كله تبص للشيء ونقيضه واحد يبقى مش ممكن تتصور فلان قارئ مش عارف ايه حافظ للقرآن ايه ويطلع منه أسوأ ما تتصور في الخلق وتلاقي اخت مش عارف عاملة ازاي وايه وايه ويتقال لك انها بتعمل اوراد وفي الاخر خالص بتروح تتعالج عند الدكتور النصراني بتكشف وشها قدامه وما بتقولش لحد ايه ده لا الاخوة يقولوا عن مشاكل بيوتهم والسرائر اللي في البيوت تبص تلاقي الدين اجوه فهي في الشكل بس قدامنا ملتزمين ومن جوه ضياع اخلاق سيئة والاخ بيقول لها بقول لك ايه يعني ايه يعني احنا اتكشفت عوراتنا على بعض فشيلني وشيلك يعني انت شايفاني ما بصليش قيام وما بعملش كذا وما بسويش كذا فما تنشريش الغسيل الكذا وانا برضه شايفك يعني انت مش شيخه الاسلام خلينا يعني ايه احنا نخرج قدام الناس احنا يعني الحمد لله بنصلي الخمس صلوات وشكلنا حلو ومتدينين هو ده مش صح لا هو ده الواقع وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا فحيزيغ وغرتهم الحياه الدنيا التزام ال five stars وبقى 7 stars دلوقتي التزام لذيذ خالص تلاقي دلوقتي ماركات بتتعمل للمنتقبات وللإخوة وإخوة بتواجدوا في أماكن ما تفهمش بتواجدوا فيها إزاي وعادي خالص مفيش مشكلة وفيها إيه بالعكس أنا رحت المكان ده عشان أدعو إلى الله والله بيتقال لي كده إيه اللي وداك المكان ده عشان يشوفوا سمت الملتزمين فيقولوا كده طب وتتفتن حضرتك وتتفتني حضرتك دنيا جوه القلب ولما تيجي في المشاكل وابتدي يصطدموا باي حادثه واي حاجه ويجي يعيط لي واقول له طب ما انا قلت من الاول خالص ما بلاش تفتن نفس ما بلاش تحط نفسك في كده كنت منهزم نفسيا والواقع وكان ضاغط عليا والأمر والأمور و و و لا فتغر حياة الدنيا يقول لك مش عارف أعيش ما أعرفش أعيش إلا كده فبالتالي هيجتمعوا إزاي شيء يبغضه الرحمن وانت عايز تتحبب إليه وتتودد إزاي تبقى دنيا في قلبك ويحبك إن الله إذا أحب عبدا حماه حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه في الماء هو ده يخلي الدنيا دايما والله أنا شفت ناس تجار كبار وعندهم مليارات ولا مل- ملايين المملينة هو مش شايفها صدقا مش شايفها بيعمل عمل مش شايفه ما بيحسبش بينفق في سبيل الله بيجود و و و فالدنيا فعلا مش هنا مش في الدماغ ويروح يقعد يخدم عليك ويلبس لبس فلان ده رصيده في البتاع مليار وما تعرفوش واللي ممكن كذا كذا كذا كذا بيتعامل بنفسية مختلفة تماما هو ده بقى الغني الشاكر الباقي بقى يقول لك عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان كل الليله كلها عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان احنا هنبقى كده وتبص تلاقي له يا ابني المال عقرب يا ابني ال- الدنيا مش كده خلي الدنيا بعيده عن انشغالاتك علشان الدنيا لو دخلت مش هتعرف تطلع حد منكم يقدر لو ممشي بيته ب 3 4000 جنيه وخلصت الدنيا على كده يجي بعد كده يبقى مرتبه 2000 جنيه ولا 1000 جنيه ويعرف يعيش هيقعد يقول لك انا مش قادر اعيش والضنك والامور والاحوال ومش عارف ايه ويعيش في مستوى اعلى من مستواه حتى ويجبر نفسه على كده وبعد كده يجي يقول لك ديني ضاع طب ما دينك ضاع عشان حضرتك طبعا صابح نايم بتفكر في انك تثبت الوضع الاجتماعي اللي انت عليه اللي انت ارهقت نفسك بيه اروح اتجوز فلانه الفلانيه ودي متطلباتها كذا كذا كذا كذا كذا واشرب انت عملت نفسك في كده ليه عشان برضو احساسك بنفسك واحساسك مش عارف بايه خلاص وغرتهم الحياة الدنيا مش قلنا الدنيا تغر وتضر ثم تمر اقول لكم مقياس انا طبعا موضوع الدنيا ده بالذات اكتر حاجة بيشغل بالي عشان اعرف افهم وافهم انا عن نفسي يا رب دي دنيا ولا دي مش دنيا يا رب انا لو اتجوزت ده اتجوزت دي دنيا انا لو ركبت العربية دي دنيا لو اشتغلت الشغلانة دي وجالي المال ده دنيا يا رب انا لو لبست اللبس الفلاني ده وقلت لنفسي ده انا بعمله للدعوه دنيا ولا مش دنيا مساله بسيطه جدا كلمه واحده قالوها في الزهد قالوا كل ما ينفعك في امر الاخره فليس من الدنيا ولعلي كتبت من اسماء المحاضرات اللي نفسي اعملها وبجمع لها من دلوقتي محاضره اسمها ليس من الدنيا اللي عشان نعرف نفرق ليس من الدنيا كانوا بيقولوا انه مثل ليس من الدنيا انه مثلا لو واحد عنده مال مش عارف كذا وبينفقه في سبيل الله ليس من الدنيا اشياء كثيره يعني عشان اعرف تعالى اظبطها انت بقى انت اي حاجه قلت لنفسك فيها ان دي مش الدنيا وانا بعملها ابتغاء وجه الله وربنا وشهيد طب تعالى لي كده ما تبص لي في الاثر فتحت عليك دنيا ولا فتحت عليك اخره وفقت فيها لقيت نفسك بتوفق لطاعه ولا وفقت فيها لمشغله وكذا وكذا اه هنتفتن اه يعني محدش هيقول لي ان الولد مش فتنه وان الزوجه مش فتنه اه في فرق من الفتنه اللي الواحد يعرف يقوم منها وما بين بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته مش عارف يفلفص يقول لك دي مشكلته في حياته عياله بيحبهم حب جنون فبيعمل لهم وبيسوي لهم دي مشكلته مراته مراته ما يقدرش حياته كلها عليها فلو دي طلعت من حياته يبقى هو كذا عابدا لها فهو ده ده ما يقدرش ما يقدرش ما ياكلش في المكان ده الناس تاكل وشه ده ما يقدرش ما يمسكش الموبايل ده ده الناس تعمل له هو ده عايز تحط مقياس الدنيا افتكرها دي دايما كل ما ينفعك في امر الاخره فليس من الدنيا قال ايه بقى اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ادي اول واحد اللي هم افحسبتم انما خلقناكم عبثا اللي هم بقى اسباب الزيغ الاولاني اللعب بالدين تاني حاجه الغرور بالدنيا يبقى العنصر الاول عدم الجديه واللعب بالدين العنصر الثاني الغرور بالدنيا الموارد بيقول في تفسيره وغرتهم الحياه الدنيا قال غرتهم الحياه الدنيا بالسلامه فيها مش غرتهم بالفتن يعني انا زي الفل في ايه المشكله انا عارف ان انا النهارده قصرت في الورد الفلاني بس الدنيا مشت فانا الحمد لله صحتي كويسه و- ونفس الحاجات الاساسيه اللي انا عايش عليها موجوده باكل كويس وبشرب كويس وفي بيت كويس وعيله كويسه وحوالي ماشيه فانا تمام بس انا بيني وبين نفسي عارف عارف وما بخدعش نفسي ان النهارده حصل كده فابتدي اتاول لا والله ده ربنا راضي عني والحمد لله ومفيش اي مشكله بس هي الحاجات يعني الواحد كلنا بن- بنفطر وكلنا كذا انا الدنيا ماشيه السلامه فيها فغرتهم النذر بتيجي يا ابني الفجر صليته في الجماعة التانية يا ابني تلحيته قبل الشروق مفيش يا ابني الفجر النهاردة ضاع خالص القيام من ساعة رمضان اتخلع دي مش كلها نذر لا لا أصل هو ده فترة الاستجمام اللي بتحصل بعد رمضان أصلا أنا طلعت كل ما يمكن في رمضان فربنا بيديني ريست هو كده فأول حد غرتهم الحياة الدنيا قل لها يا دنيا غري غيري فإذا غرتك فضرتك فمرت عرفت أنها الدنيا تغر وتضر ثم تمر ثم قال وذكر به ذكر بالايه ادي القرآن برضه هنفوق ازاي ال- احنا بنقول من في النص كده العلاجات من غير ما الوقوف عليها بس نجمعها في الاخر وذكر به ايه بقى اللي يحصل ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع مش فاهمين تبسل صح تبسل دي العلماء ذكروا فيها ست اقوال ارجحها اخرها قالوا تبسل اي تسلم وقالوا تبسل تحبس تحبس هذه النفس تعاقب بذلك تبسل تفضح أو تؤخذ بما كسبت ده الرابع أو تجزى كل المعاني بتدور ح- اختلاف تنوع وأشهرها السادس ترتهن كل نفس بما كسبت رهينة هي دي تبسل يعني الآية دي تفسر الآية دي كل نفس بما كسبت رهينة وذكر به أن ترتهن هذه النفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع حاسين ايه من معنى الرهان يعني معنى الحبس والفضيحة والعقوبة والجزاء كلها واضحة في معنى الارتهان زيادة معنى عن الخمس معاني التانيين ترتهن انتوا عارفين لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في شأن العقيقة كل غلام مرهون بعقيقته تدفع تاخد فالنهاردة هي دلوقتي عليها دين الدين ده اللي هو ما كسبت تلك النفس من أوزار ومن خطايا ومن ومش هتخلص إلا بالدفع وليس لك من ينوب عنك عشان كده قال ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع لا حد هيجي يدفع لك ولا هينصرك ولا هيخرجك من هذا الموقف إلا الله وإن تعدل كل عدل عارف لو واقف تقول له خلاص أي حاجة يا رب أي حاجة خدوا من كذا بس خلصوني هو ده خلصوني رجعوا لي نفسي وإن تعدل كل عدل أي وإن تفتدي بأي فداء لا يقبل منها لا يؤخذ منها فلا يقبل أولئك الذين أبسلوا تاني هي ارتهنوا فضحوا عوقبوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون اسمعوا بقى كلام العلماء في الحتة دي حتة من تأملات التربويين بيقولوا ايه وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قال أي كلهم وما اختاروا سيبهم وما اختاروا هم اختاروا الكفر فإن أعتدنا لهم من خفي المكر ما إذا أحللناه بهم كسرنا عليهم كسرنا عليهم خمار الوهم والغلظة الكلام كده شكله صعب بس لما تفهمه هتلاقيه ذهب بيقول ايه خليهم بما كانوا يكفرون سيبهم واللي عملوه هم اختاروا اختاروا ده اعتدنا لهم ايه بقى بص العقوبة خفي المكر مش بيمكروا هم اصحابنا دول كانوا ايه اللي واخدينها ضحك ولعب وهزار ومقضيينها وعايشين حياتهم متوهمين انه لا حساب افحسبتم انما خلقناكم عبثا شفتوا الايتين بتجيب بعض ازاي فصاحبنا ده عايش بايه بتاع قصه طالوت الاولانيه بتاع الادعاء اللي هو بيقول لك الحياه توازن يعني برضو ولا تنسى نصيبك من الدنيا ايوه يا حبيبي صح بس هو يعني خلاص احنا مش حافظين الا ولا تنسى نصيبك من الدنيا وساعه وساعه وكذا اه توازن ولازم يبقى ده ولا- ولازم ده بس هو ما فيش ده اصلا هو فين الاولاني ده فين الساعه بتاعت ربنا دي المهم فبيقول اعتدنا لهم ايه خفي المكر لو المكر يمكرون يمكر الله لو مكر الله اصابهم يحصل لهم ايه فاذا احللناه بهم كسرنا عليهم شلنا الحجاب حجاب ايه بقى خمار حجاب الوهم والغفله فشافوا كل حاجه ايات سوره قاف اللي هي ايه كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد شاف شفتوا ان القصه كلها بتدور حوالين معنى واحد احنا قاعدين بندندن حوله الوهم والغفله بتوع سوره عبسه هم هنا برضه الوهم والغفله اللي جاي في سوره المؤمنون هنا برضه جه وكرر نفس المعنى بندور حوله بعدين جاءت الآية التي وضح فيها أسباب الزير فقال قل أندعو من دون الله احنا خدنا في اللي فاتت كده كم سبب للزير عدم الجدية واللعب بالدين الغرور بالدنيا ارتهان النفس بما كسبت الوقوع في المخالفات وما شابه بعدين قال ايه قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ركنت بقلبك على غيره ليه زوخت فين ما هو زاغ يبقى راح في حتة ثانية رحت فين هو في حد هينفعك غيره هو في حد هيكشف عنك العذاب غيره هو فيش حد هينقذك مما أنت فيه غيره قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله وبعد ما دقت وعرفته وبعد ما مكنك من إنك تقف بين إيديه وتعرف هو مين بعد كده تديله ظهرك قتل الإنسان ما أكفره آية من الآيات اللي يعني ادتني ألم كده وأنا واقف في الصلاة واتخذتموه وراءكم ظهرية أنا والله كأني أول مرة أراه في حياتي يا نهار أبيض عارف يعني ايه اتخذتموه وراءكم ظهرية أنا مش عارف أقولها بالتشبيه لأنه ده في حق ربنا يعني خليها في حق غير الله يعني لما أقول لك أنا اديتك ظهري يعني يعني أنت في كذا مش عارف أقول واتخذتموه وراءكم ظهرية يعني كأنه لو لو بشر يعني خلينا في البشر أهو أقول كده اديتك ظهري رميت بيك على ارض الحائط يا عم يا. تروح راميه ورا ظهرك كده ماسك الحاجه وانت اصلا ايه ده ده يا عم ورا ظهرك واتخذتموه وراءكم ظهريه يا نهار ابيض اهو ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين القصه كانت فين بقى استهوته الشياطين طلبت ان يقع في الهوى ففتحت له الابواب واحنا قضينا شهر كريم والحمد لله برضو الواحد لازم يعمل زي ما بقول التوازن ده فيبتدي بقى يفتح على نفسه في المباحات مباحات يا عم مش هيعمل حرام خلاص بطل مباحات والمباحات دي الشراك فيبقى شراك الهوى فيفتح هنا ويفتح هنا ويفتح هنا يتفتن يقع في المخالفات من تاني ولما يقع يجيبه في باب اليأس والقنوط خلصت القصة بتاعة رمضان كل سنة زائد النهاية مش هو كده كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران ويبقى قاعد له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا تعالى بس نكمل إن شاء الله سيبك من الكلام ده وإن شاء الله العشر الأوائل يبقوا فيهم وتعالى بس نتعلم تعالى هيجي يقول لك ما أنا جربت وما نفعتش فيعيش حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم رب العالمين العلاج وأن أقيموا الصلاة شوفوا الآية مش ممكن وأن أقيموا الصلاة وأنفقوا وأفعلوا وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون واتقوه عايز تعمل تواصل دق على الباب خبط عليه لغاية ما توصل برضه للمقام هتقعد تشتغل بصور الأعمال مش هتنفع هتقعد تحسبها كم ختمة وكم ركعة وكم شنطة وكم كذا مش هتنفع أقم لغاية ما تتقي لو وصلت للتقوى يبقى بلغت والعاقبة عند ربك للمتقين فهمتوا المعنى؟ وصل لكم الأمر كيف تزيغ قلوب وترد على عقبها بعد إذ هداها الله طيب نقول وصفة العلاج في عجالة طب نعمل إيه بقى انت خلاص قلنا في وسط الكلام إزاي الواحد لا يرد على عقبه ولا يزيغ قلبه في ضمن الحاجات قعدنا قلنا الذكرى بالقرآن والانتفاع بالعلم وأن الواحد كذا بس أنا هقول لكم على كلمات تحقق معنى الاستقامة في عجالة ما هو ضد الزيغ ايه الاستقامة احنا اتكلمنا في معنى الاستقامة ده أكثر من مرة وبعد رمضان كلمناه في محاضرة ماذا بعد رمضان في غير ما موضع بس أنا النهاردة هجيبها لكم من مقام آخر عملي ثلاث حاجات ونظري أن نتدرس كده كلامهم سريعا بيقولوا إيه؟ بيقولوا أن ربنا سبحانه وتعالى في هذا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اديني في ثم دي بقى هي دي القصة قل آمنت بالله ثم استقم ثم دي بتقول زمن يبقى أول شيء لا تتعجل قطف الثمار ولا تتعجل طريق الاستقامة فأنت تحتاج أن تحقق الشرط اللي هو اليقين والإيمان قل آمنت اللي هو اللي احنا لسه معبرين عنها واحنا بنحلل الآيات طرق الباب اقف على الباب واطرق الباب وادي نفسك مساحة من الزمن لأن الموضوع مش هتوفق إليه كده عشان كده ما قالش إن الذين قالوا ربنا الله فاستقاموا لا مش هتيجي كده على طول لا محتاجة وقت محتاجة تكرر فما تيأس وما تقعدش تقول لا رمضان ضاع أنا قلت كلمة القبول والرد دي ما تبقاش على لسانك عشان نخلص أصل هي قصة الإخوة بتاعت كل وقت اللي هو إيه أنا مردود من منا المردود والمحروم فنعزيه ومن منا كذا كلام جميل لو بيورث ال... الناس بتاعت زماننا ده المعاني اللي السلف ذكروها فيها اللي هو عاجل بشرى المؤمن فيزداد أو لو استشعر حلمان يستأنف ويبدأ إنما لا ده أول ما يعرف الحلمان لو قلت له دي من علامات الرد إن الله إن رجعون أنا عارف إن ربنا مش عايزني بقول لك إيه بقى لا آخرة ولا دنيا اديني بقى فتح بقى كله هعمل كله يعني اللي ما كنتش بعمله اللي كنت كله ولو قلت له عاجل بشرى المؤمن وما شاء الله عليك أبو بكر وعمر إيه أخبارهم بالظبط كده عشان يعني نعرف نشتغل معاهم خلاص احنا بقينا في مراتب الصديقين والشهداء هو كده فما بقاش يفهموا الناس فبدات اقول اسكت خالص اقعد اشتغل بايه في الواجبات ما انا هقول لك في الاخر خالص جدد توبتك في الحالتين شكرا للنعمه او استغفارا لذنوبك و فخلاص اشتغل في العمل بلاش نقعد نقول رددت حرمت او قبلت مالناش القصه دي نشتغل بالوجل وبالتوبه وبالمعاني دي فهي نفس القصه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يبقى محتاجين وقت يبقى ما تيأس ما تملش لسه الطريق قدامك أمهلك ليه ما متش زي اللي ماتوا كل رمضان يحصل لنا الموقف ده السنة اللي فاتت أحد الإخوة حصل حادثة السنة دي أخت وكل الناس يشهدوا الأمر وعندي قصتها إن شاء الله هنعملها محاضرة قريبا أمارات كده كل الدنيا تبقى عارفة القصة دي أنت ما حصلتهاش ليه بحسن الظن بحسن الظن في الله سبحانه وتعالى لما نوصل لمرحلة القلب السليم نقبض إن شاء الله يبقى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما اتكلم عن الاستقامة قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير دينكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن مش هتعرف تجيب أنت المقام العالي ده قوي اعمل اللي تقدر عليه سددوا وقاربوا يبقى أنت عايزين نجيبها على طول ونرشق في المحل السهم ونبقى جايبينها صح ما عرفناش لو السهم اتحرك شوية في الدايرة دي بقى جنبيه تسعة من عشرة مش وحش وثمانية مش وحش وسبعة مش وحش وهنكمل سدد وقارب كده يديك أمل في المستقبل طيب شوفوا الاستقامة لما بيتكلموا عليها يقولوا ايه الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها وبوجودها تحصل الخيرات ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة فقالوا بقى بص الكلام ده انا عايزكم تفهموه قوي عشان هو ذهب فمن لم يكن مستقيما في صفته لم يرتقي من مقامه الى غيره عشان انا دلوقتي بحب ربنا بجد يعني اللي في قلبي ما يحصلش خمسة ستة عشان اعرف اجيب مرحلة اعلى في المحبة بجد يبقى يوصل لدرجة من الدرجات العليا في المحبة محتاج أحقق دي واستقيم عليها أنا دلوقتي بصوم وأصلي وبعمل كذا اللي أنا عارفه لازم أستقيم على ده فترة مش خلاص لا أستقيم على ده كده مثلا سنة وبعدين السنة الجاية إن شاء الله أبتدي أعلى شوية يبقى أنا لازم أستقيم في هذا لأرتقي إنما إن أنا أبتدي أقول دي وبعديها دي وبعديها دي وألاقي نفسي مرة واحدة بقيت أختم كل يوم وبعد كده طاخ ما بقراش خالص لازم أستقيم تاني من لم يكن مستقيما في صفته لم يرتقي من مقامه إلى غيره مش هتعدي ومن لم يبني سلوكه على صحة يعني بيقول هيبقى حاجتين مش هيرتقي ومش هيعرف يكمل أصلا ولم يبني سلوكه على صحة لأنه معوج فالخط المعوج ده مش هيوصل فيقولوا إيه بقى هي دي احنا واحد من ثلاثة يا إما لسه في البداية يا إما في النص يا إما نسأل الله عز وجل أن نكون كذلك في آخر الخط ربنا عالم بأعمارنا ممكن أنا يكون قدامي أيام أو شهور ويمكن سنة ممكن أنت قدامك ثلاثة وانت فممكن أكون أنا في آخر المرحلة وأنت تكون في نصها وأنت تكون لسه في بدايتها فمن أمارات استقامة أهل البداية أدي بداية الملتزمين أدي بداية اللي هيعدل الطريق أدي اللي هيبدأ من جديد فمن أمارات استقامة أهل البداية ألا تشوب معاملاتهم فترة اللي هو إيه ما تدلوش أكتر من مستواه تقول له بس صلي الخمس صلوات ويعمل كذا ويعمل كذا واستقيم عليها عشان ما يفطرش عشان لما هتديله تزود له قوي هنا هيقع وهيفطر فهتبقى صعب عليه انما تحدد له الحاجات اللي زي ما بنقول له كده ابتدي ب 100 استغفار واستقم عليها وابتدي ظبط اذكار الصباح نصها احفظها كلها ويمشي كده عشان كده ما يفطرش فلازم هو بيقول ليه لا تشوبهم فتره لان دي المرحله الاولى اللي احنا بنقول عليها مرحله الرمل اللي هي مرحله لازم تنشط فيها شويه اللي هي مرحله انطلاق الطياره اللي هي عشان تعرف تحلق لازم تفتح قوي وتبتدي تبقى على اعلى درجات السرعه وبعد كده لغايه ما تحلق وبعد كده تهدى وتتثبت السرعه وتمشي وبعد كده لما تيجي برضه تنزل تفتح في الاخر هو ده هي نفس القصه فلا تشوب معاملتين فقط طب اللي في النص أما أمارات الاستقامة لأهل الوسائط ألا يصحب منازلهم وقفة اللي في النص هي الطيارة بتاعتنا دي طلعت المطلوب ايه؟ تمشي بس فلو وقفت ما ينفعش يبقى هو المطلوب انها تمشي ما طالبناكش ان انت تكمل بنفس السرعة تقع هي دي فكرة رمضان وغيره رمضان ما نقدرش ما نقدرش في شوال نعمل اللي كنا بنعمله في رمضان ما يقدرش اي انسان من اللي كان بيجتهد ما ينفعش ما كانش هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده فلما حد يجي يقول لي ده حتى الشيخ فلان مكمل من بعد رمضان كذا كذا مش ممكن حتى احواله القلبيه حتى لو عمله هو هو مش ممكن احواله القلبيه تختلف فمش هتمشي يبقى هنا الا يصحب منازلهم فتره المرحله بتاعه التوسط مطلوب فيها ايه مشي امشي بس ما تخليش الشيطان يقعد يقول لك لا زود زود لا اعمل لا اسوي انت كده مش هتنفع عشان تعرف لا لا امشي يا عم امشي انا بقول لك اهو صوم اثنين وخميس و... وصلي بس ركعتين واقرا كل يوم جزء واعمل اذكارك صباح ومساء وامسك لك مصحف وافهم ايه وتعلم لك كلمه واسمع لك شريط حلو قوي بس امشي على كده شهرين ثلاثه لقدام هتبقى بلغت بلاش بقى انا جا- خارج من رمضان مش احنا كويسه قوي وعايز اعمل مش عارفه ايه واسوي ايه بعدين الكيرفات بقى فوق وتحت فوق وتحت وهبدات عشان مش فاهم ال- القصه بتاعت الاستقامه تمشي ازاي ومن امارات استقامه اهل النهايه اللي هيفتح على الاخر بقى هيعمل ايه ده برضه هيفتح فيقول لك ايه ان لا تتداخل مواصلتهم حجبه ده لما فتح على الاخر لو حطيت له حواجز العربيه فاتحه على الاخر شش، تشيل يطلع له بقى من تحت الارض دنيا هش تطلع له بقى من تحت الأ- مش عارف فتنه ايه هش مش مش شايف عارف انت خلاص نيلت الامتحان فواحد مصاحب فتكلمه في ليله الامتحان وتقول له يا يا بنتي مش وقته مش وقته صدقيني خلصينا يلا الليله دي بعدين نبقى نتصرف احنا جايين بقى جايين لي في العشره الاواخر في الليالي الوتريه دلوقتي مش عارفه ايه هش هش الواحد كان بيعمل كده خلاص الكيرف بدا ايه والبنزين بدا يقل ومش عارف ايه خلاص ده هم خمس ليالي خمس ليالي بس استفرغ فيهم جهدك استفرغ فيهم جهدك هو ده فما يحجبوش حاجب الشيطان دلوقتي بيقول لك طب آه، احنا هناك مش هتطلع مش عارف تذكرتك طب مش هتعمل ايه يا عم س- سيبها دلوقتي خلصها بعدين نجيبها في وقت تاني هو ده فلا تتداخل مواصلتهم حجبا ما يحجبوش حاجه كائنا من كان ولو اجتمع اهل الارض على الفتنه فيه خلاص مش باصص لها حلو الكلام بتاع التقسيم ده استقامة أهل البداية استقامة أهل التوسط استقامة أهل النهاية الدقاق بيقول إيه بقى الاستقامة ثلاثة عشان نتعلم من جوه من جوه الشغل فقه الطريق هستقيم إزاي يقول لك الاستقامة أولها تقويم ثم إقامة ثم استقامة إيه بقى أولها تأديب النفس تقعد لو اشتغلتها من الأول خالص بالجدول اللي انا بقول لك اهو هحط لك جدول اقول لك اشتغل عليه الاسبوع ده استقم عليه الاسبوع الجاي اعمل كذا هتقع عشان ما ابتديتهاش صح انما الصح ايه ابتدي اشوف هو ايه مانع الاستقامه عندي انا كذا عندي المشكله الفلانيه فابتدي اقوم الافه موانع الاستقامه في حياتي هتعامل معاها ازاي واسال هتعامل ازاي في البيت هتعامل ازاي مع فتنه الشغل هتعامل ازاي مع فتن الشارع هتعامل ازاي مع مشاكلي ورواسب الجاهليه اللي جوايا هي دي معنى الاستقامه اه دي محتاجه لها من دلوقتي استشفاء بقران ودي محتاجه دلوقتي تضرع وصدق لج دي محتاجه ان انت تتعلم يعني ايه اخلاص عشان تبتدي تطبقه في الواقع يبقى اسمه ايه ده تقويم الثانيه قال لك الاولانيه تاديب النفس الاقامه تهذيب القلب انا واقف بقى ما هو قال لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم ايه قلب فانا واقف قلبي بقى بعد ما أنا عرفت نفسي دي روغت فجبتها وأرغمتها وقفت بقى بقلبي فالقلب لسه مش مستشعر إزاي أقيمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إقامته بإقامة لسانك حتى يستقيم لسانه فابتدي انت انت انت والوضع و- هو انا بعمل ايه دلوقتي انا في مرحله اقامه القلب فمش عايز اتكلم ومش عايز اسمع وعايز اقفل على نفسي وعايز اخلو بربي وعايز اجمع شملي ابن الجوزي بيقول ان جمع الشمل بيتحقق بالعزله الشعوريه بس يعمل المرحله الثانيه يجي في المرحله الثالثه يتقرب باعمال السر فيستقيم فقال لك من حيث تقريب الاسرار يبقى بينه وبين ربنا حال وبينه وبين ربنا سر السر ده اللي بيكونه بايه بيكونه في لحظه الصدق في المناجاه في لحظه البكاء بين يدي الله في جوف الليل المظلم كده يستقيم عرفتوا الثلاث حاجات عرفنا امارات الاستقامه عرفنا مدارج الاستقامه كيف تتحقق ابو بكر لما قالوا له ثم استقاموا قال لم يشركوا عمر قال لما قرات عليه هذه الايه ثم استقام قالوا لم يروغوا روغان الثعالب فقالوا ايه بقى اشمعنى ابو بكر فكر في حته وعمر فكر في حته المعنيين وده ابو بكر وعمر ولاحظوا سبحان الله يمكن ما تتكررش كتير في معاني اعمال القلب ان انت تلاقي ابو بكر ليه قول وعمر ليه قول في نفس الباب بس دول ارباب الباب وده الباب الاعلى باب الاستقامه فاثر لنا عنهم كلام واحد قال عدم الشرك والتاني قال لم يروغ روغان الثعالب ففسرها العلماء فقالوا فقول الصديق محمول على مراعاة الأصول في التوحيد وقول عمر محمول على طلب التأويل والقيام بشروط العهد أفسر الأولاني بصوا اللي شاغل بال سيدنا أبو بكر إيه قال لم يشركوا وفي حقه لم يلتفتوا استقاموا ما ركنوش ولا زوغوا ولا بدرت منهم أي بادرة للروغان ده للالتفات ده فلم يشرك فحط في دماغه مراعاة الأصول في الأدب التعامل مع الله سبحانه وتعالى ومراعاة الأصول في التوحيد فبقى هو هو سيدنا أبو بكر ما فيش حاجة دلوقتي شغل هو ربنا بس عشان كده هو ده أهل النهاية لا تتداخل معهم حجبا مفيش حاجة في النص مفيش حاجة بتشرك مفيش حاجة بتتطيط معاه فده شغله الشاغل مش معنى كده سيدنا عمر ما عندوش ده عنده ده بس سيدنا عمر بص لها من جانب تاني الجانب المناسب لشخصيته هو ولحاله هو راح قال ايه لم يروغوا روغان الثعالب اللي هو فكر في العهد اوفوا بعهد الله قال لك انا بيني وبين ربنا عهد وانا هبقى راجل مع ربي انا قلت كذا ففكر في العهد ده ومراعاته فدخلها من دخله دخله الوفاء وده دخلها من دخله التوحيد وبين هذا وذاك تكون مراتب ومعالي الإيمان فهمتوها؟ لذلك قال ابن عطاء استقاموا على انفراد القلب لله بتاعه قلبي ملك ربي وربي حبيب قلبي بس المسألة تنتهي عند هذا المعنى نختم مقام الاستقامة النظري ده بكلام لبعض أهل العلم قالوا الاستقامة في الأقوال بترك الغيبة وده أنا وأختي عايزين نعمل حملة تكون هو ده أنت عايزين تستقيمه لسه قايلين الحديث لا يستقيم حتى يستقيم لسانه هو ده عارف لو ربنا رزقك إنك ما تعرفش تلتفت بقلبك لا يبقى غيبة بالقلب ولا غيبة باللسان لسانك ما يجيبش في سيرة أي حد وتاخدوا الكلام بقى بتاع الشيخ أنا من ذنوبي على يقين ومن ذنوب الناس على شك فخلاص يعني اللي بيشتمني ده لعله يوفق للتوبة وتحسن خاتمته والله أعلم أنا مش هرد اللي أنا المفروض دلوقتي بيخليني عايز استأسد عليه يا عم أنا من ذنوبي على يقين ومن ذنوب الناس على شك خليني في حالي خليني في ذنبي فيترك الغيبة وفي الأفعال يستقيم بإيه؟ بنفي البدعة اللي هو اتباع السنة الاتباع وفي الأعمال بنفي الفترة مكمل زي ما قلنا ومكمل ازاي مثبت ايه وماشي وفي الأحوال بنفي الحجبة نقولها تاني حلوة بس لو تفهموا يا رب تفهموا استقامة الأقوال بترك الغيبة بنفي الغيبة استقامة الأفعال بنفي البدعة بالامتثال والاتباع للسنة في الأعمال بنفي الفترة أدومه وإن قل في الأحوال بنفي الحجبة قلبي ملك ربي وربي حبيب قلبي هذه الاستقامة ده الكلام النظري اللي ذكره أهل العلم ناخد الواجب العملي سريعا يتحقق بثلاث حاجات الكلام ده عملي واحد إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة في الليل تهدى للاستقامة أشد وطأ يبقى ثبات وأقوم يبقى استقامة عايز تستقيم يمكن دعوة في جوف الليل المظلم بصدق تخرج من قلبك يقيمك على ضربه اتنين قلناها استقامة لسانك لا يستقيم إيمان العبد فنعمل الأسبوع ده ونخليه أسبوع الصمت عن الغيبة عشان نبقى واقعين كل ما نفسك تيجي يقول لك فلان ما تجيبش سيرة تعرف واكتب اليوم الاولاني حاسس ان انا غلطت في كذا عشان اصحح في اليوم الثاني واليوم الثالث ونيجي الاسبوع الجاي ونقول مجاهداتنا دي كلنا هنجاهد انا اولكم ازاي تعرف تفرق وازاي تعرف تعمل وازاي تقفل الابواب وازاي وقولوا لي تجربتكم وصلت ليه عملت ايه ما بقتش مثلا تقفل على نفسك اوضتك وما تتكلمش بقيت تخرج يا دوبك على الصلوات والبتاع بتتكلم مع اهلك في حدود بقيت تعمل ايه عرفت توفق للامر ده امتى وما عرفتوش تطبقه امتى لما فتحت امتى ولما عملت ايه ولما الشيطان دخل عليك من انهي مدخل لقيت نفسك رحت جارر الكلام كله قعد بقى يدخل عليك آه، وانت طبعا عالم علامه فبقى تقول لك لا انت مش غيبه دي استفسار ده تحذير ده من باب الامور الست اللي العلماء ذكروا فيها انها ليست من الغيبه كل كلمه بتنطقها طبعا في السته دول ما انت انا عارف فطبعا يبقى كده استقامه اللسان اخيرا أن نتعبد الله باسمه القيوم خلال هذا الأسبوع أيضا يا حي يا قيوم يا حي أحي لنا قلوبنا يا قيوم أقم قلوبنا على دربك حتى لا تزيغ وحتى لا نرد على أعقابنا بعد إذ هديتنا يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي قبل كل حي ويا حي بعد كل حي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اقبلنا على ما بنا فأنت البر الرحيم اقبلنا ولا تعذبنا بالطرد والحرمان لا تحرمنا منك ولا تباعدنا عنك يا منان يا بر يا رحيم يا رحمن يا جواد يا كريم يا أكرم من علينا بفضلك ومنتك وجودك برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم